بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله جئتم جئتكم الليله اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل جئتكم الليله وانا مفعم بمعنى آه معنى عجيب آه أقول فيه يا لعجب هذه القلوب سبحان الملك القلوب شيء عجيب جدا يتكدر صفوها بأتفه شيء ويتغير حالها باصغر شيء ويتحول آه، صفاؤها اللهم انا نعوذ بك من تكدير الصافي اللهم من كدر صفونا بظلم فانتقم منه اللهم اللهم من شغلنا عنك بظلم او طغى علينا فشغلنا عنك باذى فاللهم ابتله ببلاء يشغله عنا اشغله بنفسه امين كتير من الناس عمال يقول إيه إيه إيه مالك إيه ك- إيه معلش خدوا الكلام ده كلام عام مش آه، بخصوصي انا فقط انا بدعو لنفسي ولكل المسلمين الذين يعانون من آه، تكدير الصافي بسبب آه، تفاهات آه، مؤذيات منغصات آه، احقاد احساد آه، الى اخره يعني آه، ما- آه، انا الحمد لله رب العالمين في تمام العافيه بفضل الله فما تشغلوش نفسكم بيا ولكن انا بتكلم في كلام عام كلام عام هذا الكلام العام اللي انا بقول لك فيه ان القلب احيانا واحد ي- يؤذيك او او يشغلك بلاش يؤذيك يشغلك فتفاجئ ان القلب آه اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا اللهم انا نسالك ان تعيننا على انفسنا اللهم اللهم ارض عنا احبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا القلب يحتاج دايما كنت اقول للاخوه ان دعوتنا دي ما تنبتش في جو فيه مشاكل دعوه التزكيه تزكيه النفوس واصلاح القلوب محتاجه مسجد هادي جو هادي جو نظيف عشان كده آه، آه، آه، آه، اهل القذاره ما بيطقوش اهل النظافه قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون والعكس ايضا صحيح ان اهل الطهاره ما يطقوش القذاره ما يطيقوهاش عشان كده قال له ايه لما اراد التوبه ان قومك قوم سوء فاذهب الى ارض كذا وكذا فاعبد الله معهم فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم يحتاج الانسان عشان يصفو قلبه ويصح حاله ويروق باله ان يعيش في جو من من الصفاء من الهدوء النفسي من ال- م- من الطهارة طهارة المعاني وطهارة الأفكار وطهارة الأخلاق وطهارة الكلام وطهارة المعاملات وطه... إلى آخره يعيش في وسط الجو ده ف يروق ويصفى يا رب روق بالنا الشاهد أيها الإخوة أننا في منزلة العزم فإذا عزمت فتوكل على الله والعزم تحقيق القصد طوعا أو كرها وقلنا تحقيق القصد طوعا أو كرها ضربة البداية بقى ثلاث حلقات في ضربة البداية وبدأنا من المرة اللي فاتت نتكلم عن أمارات صدق أهل البدايات أمارات صدق أهل البدايات ان الانسان في بدايته ايه الاماره ايه الدليل على انه يبقى صادق ما احنا بنقول كده اذا تهت عن الطريق فارجع الى البدايه تجد الطريق هات من الاول من الاول خالص تجد الطريق اما تبدا من الاول ال- تحتاج الى صدق القصد صدق توجه القلب الى الله قول لي انا حصل بس برضه تايه لا لو حصل صدق القصد صدق التوجه له علامات ذكرنا المرة اللي فاتت ثمان علامات ودي العلامة رقم تسعة من أماراتهم أمارات إيه بقى يا عم الحاج محمد أمارات إيه أهل الصدق في البدايات أمارات أهل الصدق في البدايات معايا ما تنشغلش تاني واحد لا قلنا تسعة خلاص فاتوا التسعة تمانية دي نمرة تسعة مجانبة أهل الريب والخداع مجانبة أهل الريب والخداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار المكر والخديعة والخيانة في النار فلذلك أمارة أهل الصدق لا يعرف يمكر ولا يعرف يخدع ولا يعرف يخون ولا يحب اللي يمكر ولا يحب اللي يخدع ولا يحب اللي يخون ولا يصاحب اللي يمكر ولا يصاحب اللي يخدع ولا يصاحب اللي يخون لان احنا قلنا قبل كده ان حبك للظالمين ظلم انك تحب الظالمين او تخدم الظالمين ده ظلم وايضا امانتك للخائنين خيانه لذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واهل النار خمسه وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه فمن علامه اهل الصدق لو واحد صادق ما يمشيش مع الناس الوحشه ما يتعاملش مع الناس الوحشه ما يصاحبش الناس الوحشه ما يحبش الناس الوحشه ما يحبهمش ولا يتعامل معاهم ولا يصاحبهم دي علامة الصدق في البداية إذا رأيت نفسك تحب أهل الباطل وتصاحبهم أهل الريب اللي هو تلاقيه مش سالك كده كده أهل الريب تلاقيه مريب مرتاب مستريب يريب ما تشوفه كده تقول مش مش مش واضح في حاجه كده في حاجه مش صح إيه، يخوف آه، مش مطمن له آه، م- قلقان منه هم دول اسمهم اهل الريب اهل الريب والخداع من علاماتهم ايضا علامات الصدق في البدايات حسن الادب مع الصغير والكبير يا جماعه الادب من زمان سنه 95 في مسجد انصار السنه في قواله في عابدين كنا اتكلمنا في عده محاضرات كان عنوانها الدره المنقوده في احياء معان من الاسلام مفقوده الدره المنقوده في إحياء معان من الإسلام مفقودة ذكرنا منها الأدب الأدب معنى مفقود الأدب التوقير والاحترام العلماء يقولوا عبد الله بن المبارك قال طلبت العلم فأصبت بعضا من أهله وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا طب لما ابن المبارك على ايامه بيقول الكلام ده نقول ايه احنا النهارده فين يا عم وليد أهل الأدب بقى فين أهل الأدب والوقار والاحترام الأدب وحسن السمت والكلم الطيب من أخلاق المتقين عباد الله الصالحين أدب وحسن الص... حسن السمت والكلم الطيب من هذه من علامات وسمات عباد الله المخلصين المتقين الصالحين الأدب أيها الإخوة آه الأدب مع الصغير ومع الكبير الأدب ده مش معناه الكلام المؤدب بس لا الاحترام والتوقير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم إكرام ذي الشيبة المسلم من إجلال الله من إجلال الله أي حد شايفه شايب ومسلم يبقى إكرامك ليه من إجلال الله جل جلاله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وعشان كده قلت في خطبة الأمس هل أخذنا حق رسول الله هل أخذنا حقنا ممن أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه والجواب لا طبعا كيف يأخذ رسول الله حقه قلت إن إلى الذين يتسولون لاعتذارات من هنا وهناك لن نقبل اعتذارا فالله قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لن نقبل اعتذارا امال ازاي نجيب حق سيدنا النبي ان يسلموا هو ده حقه ان الناس دي تسلم حين يذعنوا له ويشهدوا له بالرسالة يبقى كده خد حقه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو ده حقه قول لي ازاي نخليهم يسلموا ده وارد يعني يا شيخ انت بتحلم اقول لك لا ما بحلمش هو مش ابو سفيان كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين رضي الله عنه أسلم ومعاوية ابنه وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل مش كل دول كانوا بيؤذوه ويستهزأوا به في أول الرسالة وبعدين أسلموا هذا أملنا وهذا مرادنا قلت إزاي إن إحنا نقدر نغزو عقول هؤلاء زي ما هم حصل منهم غزو فكري لعقولنا ولولادنا ولبيوتنا بطريقة الحياة الغربية وبالفكر الغربي وبالتمثيليات والأفلام والرقص والأغاني احنا نغزوهم بها بالأدب بالأدب بالأدب قلت لو هم شافوا ديننا الإسلامي فينا ازاي الابن يعامل ابوه وازاي الزوجة تعامل زوجها هينبهروا بالإسلام اللي بيقول كده لأن ما عندهمش الوفاء ده والأدب ده في تربية الأولاد مش موجود ولادهم يكبروا ولا من غير ما يكبروا بيبقوا حاجة تانية فلذلك إذا شافوا ولادنا بيتعاملوا إزاي بالإسلام إذا شافوا الزوجات بتعامل زوجها إزاي بالإسلام إذا إذا عرفوا لذة التوحيد توحيد الله عز وجل والسجود إذا الفكر ده وصل لهم صح ساعتها هيسلموا أخلاقه أخلاقه وقلت إن من كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من سمات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبات الأخلاق وهو منتصر أو لم ينتصر أخلاقه الرحمة والعدل أخلاقه وهو فقير لا يجد وهو غني الكرم أخلاقه مع العدو والصديق الصدق والوفاء أخلاقه في الحرب والسلم حفظ العهد وده أنا بقول والحلقات هتجينا في موضوع الجهاد أن سيوف المسلمين لها أخلاق لها أخلاق فلو الناس دول شافوا أخلاق سيدنا النبي فينا هيسلموا حسن الأدب مع الكبير والصغير وكف الأذى عن الناس لما سئل عن حسن الخلق قال كف الأذى وبذل الندى لا أذي حد واحتمل اللي يؤذيني وبذل الندى الكرم الكرم إكرام الجميع قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النجاة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ومن أماراتهم أيضا تمييز تمييز الخواطر بدوام المراقبة لنفي الصوارف عن القلوب اللهم لا تصرف عن الحق قلوبنا اللهم لا تصرف عن الخير قلوبنا اللهم لا تصرف عن بابك قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا قلنا في قصه القلوب مش عارف كان رقم كام ده صرف القلوب الصرف مشكله كبيره قوي أن يصرف الله عن الخير قلبك قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ايات عظيمه جدا في اخر سوره التوبه صرف الله قلوبهم اللي هي وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا فاكرين لما قلت في زواغان القلوب إن بعض الناس لما يحب يزوغ يتعلل يتعلل آه وقلنا احنا مش عايزين نخش في السكك دي بعيد عن موضوعنا اللي هي قضية أصحاب المنطق التبريري عنده مبررات لكل حاجة فيوجد تبرير لنفسه يبرر خيبته يبرر بطلته يبرر خطأه يبرر خطيئته يبرر عيوبه يبرر تكاسله وتعطله وعدم ادائه عنده مبررات لكل حاجه كل حاجه عنده مبررات ليها اصحاب هذا المنطق التبريري اللي عندهم مبررات تحت ابطهم دائما قائمه طويله بالاعتذارات ما حفظتش القران ليه عندي عشان كذا وكذا وكذا وكذا ما بتصليش في الجماعه ليه عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما بتعمل وهكذا كل حاجه عنده اجابه سريعه ومبررات آه بنقول ان اللي زي ده هو عايز يزوغ فبيذكر مبررات زوغانه واحنا نحاول نلم ونضيق عشان ما يزوغش مع الله اللي عايز يزوغ ربنا بيفتح له باب يزوغ منه بيديله فرصة ازاي يزوغ لأن الله عزيز لا يغالب غني لا يحتاج إلى أحد غيور لا يحب أن يش يشرك به فلذلك لما يبقى قلب زائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هي دي وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ها صرف الله قلوبهم ربنا بيصرف قلوبهم عن الخير عن حب الحق عن حب الخير عن حب الآخرة يصرف قلبه يصرف قلبه يعني أحيانا تلاقي الإنسان قلبه متعلق بقيام الليل بالذكر بالقرآن ثم يصرف قلبه عن هذا والمشكلة الكبيرة حين يصرف قلبه مش بيصرف إلى لا شيء لا ده بيصرف من إلى يصرف من إلى فيصرف من الحق إلى الباطل يعني يصرف من القرآن للعب على الكمبيوتر لعب ال- اسمها ايه على ال PlayStation بي- بيلعب ايه اه بيلعب games بيلعب games و- وتمر عليه معقولة انت اللي كنت ب... عايش كده مع ربنا قاعد على ال PlayStation قاعد بتلعب games قاعد آه، بتتابع الاخبار وتكتب التعليقات وتطبع وتبعت بقت هي دي شغلتك صرف الله قلوبه اللهم انا نعوذ بك من شر هذا بعد ما كان همه في الاخره والدين وطلب العلم يبقى همه في الدنيا والفلوس وانواع العربيات وانواع الموبايلات وانواع البيوت وانواع كذا وانواع كذا والكلام في الدنيا صرف الله قلوبهم وبعدين حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه عزيز جل جلال الملك الله عزيز لا يغالب حين يصرف قلبا أو يزيغ قلبا فمن يهديه من بعد الله قل لا أحد لا أحد أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ده كلام العزيز الملك جل جلاله لذلك من أماراتهم تمييز الخواطر بدوام المراقبة لنفي الصوارف عن القلوب إن لما تخطر بباله خاطرة كده يميز الخاطرة دي احنا قلنا بقى الكلام ده في الأول خالص ازاي نقدر نميز الخواطر دي قلنا في خواطر ربانية وخواطر شيطانية وخواطر نفسانية وخواطر ملائكية أو أو آه، خواطر ربانية وخواطر نفسانية وخواطر شيطانية وخواطر ملائكية وقلنا ازاي نميز بين ده وده نميز بين ده وده والكلام ده انا كنت بقوله في درس من الدروس كان في المحلة ولا كان فين مش فاكر لما قلت انا بلاقي المشايخ بيتكلموا في حاجات عالية جدا وانا بحس كلما قعدت في درس محتاج ان انا اقول يا ناس احنا التزمنا الطريق ده عشان ندخل الجنة مش عشان حاجة تانية اعيد من الاول تاني فكروني بالشيخ شعبان درويش الله يرحمه لما واحد كان بيقول له مش عارف ايه قال له ايه ده انت محتاج بقى الشيخ يعقوب يجيب لك من الاول خالص هنا بقى بتاع الاول خالص من الاول خالص يا عم محمد التاني ها من الاول خالص احنا ربنا خلقنا ليه عشان نعبده نعبده ليه عشان ندخل الجنه عايشين في الدنيا دي بقى التزمنا ليه اعفينا لحيتنا ليه عشان ندخل الجنة آه، بنصلي ليه عشان ندخل الجنة بنذكر ربنا ليه عشان ندخل الجنة بنقرا قرآن ونحفظ قرآن ليه عشان ندخل الجنة بس مفيش هدف تاني ده اللي اسمه اسمه اسمه ايه اسمه ايه اسمه ايه اسمه الاخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة تمييز الخواطر أي خاطر يا عم وليد جالك لازم تميز الخاطر ده من ربنا ولا من الشيطان من نفسك ولا من الملك نفسك الأمارة بالسوء إذا كان الخاطر بيدلك على خير يوديك الجنة وراه وإذا كان الخاطر بيدلك على شهوة ولا على شر ولا على دنيا خلفهم فيه عشان كده الكلام هنا ايه الكلام هنا كلام جميل احلى من الفل بيقول ايه واعلم ان اصل المجاهده المجاهده مجاهده الخواطر ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين قال ايه قال باب في وصف طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال. باب في وصف طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. ثم قال في شيئين الأول حفظ الخواطر والثاني صدق التأهب للقاء الله. حفظ الخواطر ذكر عشر نقاط في حفظ الخواطر راجعوها في كتاب طريق الهجرتين. أو أجيبها لكم المرة الجاية ما تبقاش تنسى. تطبعها وتجيبها معاك حفظ الخواطر كيف يكون آه، الشاهد هنا أص... اقولها في حاجه واحده مجاهده احنا كبشر يا عم الشيخ محمد واخد بالك معايا احنا كبشر دماغنا ما بتسكتش انا احيانا بتيجي بالليل بتحط دماغك على المخده وتقول لدماغك "ششش". بس نام تخمد وتسكت عشان عشان دماغك تبطل تفكير هي دي اسمها الخواطر الخواطر دي مشكلتها كبيره زي ما بقول كده لازم نميز منها هي دماغك مش شغاله لوحدها الشيطان عمال وس- وس- وس- وس- وس- وس- وس- بيوسوس لك للشيطان لما وللملك لما الشيطان بيقول لك والملك بيقول لك ونفسك الاماره بتقول لك ثلاثه عمالين وش جوه دماغك المجاهده انك انت اللي احنا قلنا عليها بقى في منزلة الاعتصام صون الإرادة قبضا ان تبقى دماغك تحت السيطرة هي دي صون الإرادة قبضا تبقى دماغك تحت السيطرة أي فكر يجي تجاهده إزاي قال واعلم أن أصل المجاهدة وملاكها ملاكها لكي تملكها فطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في جميع الأوقات فطم النفس عن المألوفات والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم النفس أمارة بالسوء تجري في ميدان المخالفة تريد الدنيا والشهوات والعاجلة النفس لو سبتها مش هتقدر تلمها أبدا فلازم تفطمها وزي ما قال ابن الجوزي امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام فطم النفس عن المألوفات كلمة ابن القيم عليه رحمة الله الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وتخطي العوائق وقطع العلائق هجر العوائد فطم النفس عن المألوفات الشيء اللي النفس ألفته افطمها عنه فطم النفس عن المألوفات افطمها بقى انت كبرت ووقفت على رجليك وعرفت ربنا ومشيت في الطريق افطم نفسك بقى عن كثرة النوم وكثرة الأكل وكثرة الكلام وكثرة وحب الشهوات والتمادي في الباطل والكسل عن الطاعات افطمها وشوف انت المعاناة اللي بتحصل لما نيجي نفطم طفل قد ايه هي دي هتحصل مع النفس الأمارة بالسوء فطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى اسمع ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فذكر هنا ربنا جل جلاله أن للهوى خطران أن للهوى خطرين الخطر الأول يضل عن سبيل الله والخطر الثاني ينسي يوم القيامة الخطر الأول يضل عن سبيل الله والخطر الثاني ينسي يوم القيامة فلذلك قال ابن القيم في الداء والدواء كلمة كده كده فين الواد اللي بيكتب هنا قال ايه ابن القيم وقد أجمع العلماء على أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها وداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك أقول تاني قول تاني تدفع كم الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد أجمع العلماء على أن على أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها داؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك حملها على خلاف هواها للنفس صفتان مانعتان لها من الخير الانهماك في الشهوات والامتناع عن الطاعات الانهماك في الشهوات آه قال أحد العلماء مجامع الهوى خمس مجموعة في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هي دي مجامع الهوى مجامع الهوى خمس اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد والاعيان التي تحصل بها هذه الخمسه سته زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث يبقى أول صفة للنفس تمنعها من أن تكون خيرة مستقيمة الانهماك في الشهوات انهماك تبقى منهمكة في الأكل الشرب اللبس ال- الفرجة على الحاجات ال- الدنيا لأن في شهوة اسمها شهوة النظر شهوة الكلام شهوة السماع شهوة البطن شهوة الفرج شهوة التعالي على الناس شهوة آه، التصدر والظهور شهوة الشهرة شهوة آه، كثرة الأتباع وحب الناس وانشغال الناس به كل دي شهوات الانهماك في الشهوات دي عشان كده قلنا في ولادة في ولادة القلوب قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد بل هو جنين في بطن الشهوات شوف يبقى جنين في بطن الشهوات هو جوه الشهوات جواها بياكل ويشرب وينام فيها في الشهوات لذلك قلنا لدرجة انه آه، ياكل شهوة وينام شهوة ويتكلم شهوة ويسكت شهوة ويسمع شهوة ويشوف شهوة حتى لما يصلي يصلي شهوة ويصوم يصوم شهوة ويتصدق يتصدق شهوة قلبه جنين في بطن الشهوات فأول حاجة للنفس لابد من فطم النفس عن هذه الشهوات أن تفطمها ومن آفات النفس الامتناع عن الطاعات زي ما قلت دلوقتي لما تبقى الدعوة إلى الله شهوة سهل عليه انه يقعد يذاكر ويحضر خطبة ويسافر يخطب الخطبة وصعب جدا عليه انه يصلي ركعتين بالليل او يقرا جزئين بالنهار او يذكر ربنا ألفين مرة تبقى التانية شهوة ودي على خلاف الهوى فلذلك بنقول ايه انها بتمتنع عن الطاعات يتقل عليه ان احنا نقول له صلي ركعتين بخمس اجزاء ت- تقيل عليه ما ما يعملهاش ابدا آه، آه، ان هو نقول له صوم ثلاث اربع خمس ايام ورا بعضه يشق عليه وما ما يطقش وما يقدرش الى اخره نعمل ايه حلها ايه مع النفس دي ان تلزمها فاذا جمحت وركبت الهوى وجب كبح جماحها بلجام التقوى التقوى كنت قاعد مع مجموعة من الدعاة في المنصورة فكنت بقول لهم هتروح تخطب جمعة بالإخلاص لقيت نفسك رايح تخطب الجمعة رياء وسمعة ما تروحش تقول لي يعني لو ما رحتش هتبقى مشكله الناس دول مش هيلاقوا خطيب غيري ممكن يصلوها ظهر يصلوها ظهر وانت ما تروحش جهنم التقوى امسك نفسك كده الجمها بلجام التقوى التقوى كنا بنقولها بقى في الحج اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج هذا العام اللهم دبر لنا أمر الحج هذا العام اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام آه كنا بنقول التقوى بقى في الحج انك تبقى محاسوك في ودنا في ظفرك اقطعها ولا ما اقطعهاش مش عارف في رمش وقع من عينك وانت بتعيط هو ده يبقى آه، حلاقة الشعر ولا مش هو ده آه دي اسمها التقوى التقوى اللهم اجعلنا من المتقين اذا حارنت احنا دلوقتي بنقول ايه الجمها باللجام وشد اللجامها نفسك الأمارة بالسوء طب حرنت يجب سوقها بصوت التخويف والإزعاج أخوفها بقى ها جهنم حلوة عايزة هيجي معانا دلوقتي إن من أماراتهم وأماراتهم وأماراتهم هنلاقي إيه آه خمس كلمات راحت فين الكلمات الخمسة آه من أماراتهم الكلمات الخمس ده عمنا الشيخ معاذ ما كتبش صح النهاردة من أماراتهم الكلمات الخمس اللي هي آه المشارطة المراقبة المجاهدة المحاسبة المعاقبة هنخليهم للمرة الجاية دول بس خلينا في ايه نكمل العنصر ده اذا حرنت فأ- فألهب ظهرها بسياط التخويف خوفها خوف نفسك عايزك تقول لنفسك طب وبعدين واخرتها وجهنم والعذاب في الدنيا والآخرة والحسرة والندم حيث لا ينفع الندم ولا يقبل الندم لابد لابد أن تلزمها بسياط التخويف والزجر إذا سارت هي أنا ألجمتها حرنت قعدت في الارض ومش عايز اشتغل نفسي كده طب ما مانيش قايم مانيش هقوم مش هصلي مش هقرا مش هحفظ خوفها وقودها بالسياط وامنعها ملزوزه مباحيه سارت فمن الواجب مراعاة حالها قلنا في حاجة اسمها سياسة النفس ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول أنا كنت واقف بتفرج على ناس بيشيلوا جذع نخلة تقيل جدا فقاعدين يشيلوا ايه لا اوب ايه لا اوب او بيغنوا بقى بيقولوا حاجة تانية غير هيلا هوب بيغنوا فقال لقيت ان ال- الغنى ده بيساعدهم على رفع الاثقال ده حاجة اسمها سياسة النفس انك تسايس الدابة بتاعتك دي اللي حرنت ولما شديت عليها ثارت بدأت ترفس نفسك نفسك الأمارة بالسوء بدأت ترفس نعمل ايه مراعاة حالها فما من منازلة أحسن عاقبة من غضب يكسر سلطانه بخلق حسن وتخمد نيرانه برفق فإذا استحلت شراب الرعونة فضاقت فمن الواجب كسر ذلك عليها وإحلالها بعقوبة الذل لله جل جلاله جبنا آخر علاج بقى قلنا السياسة سيسها نفسك النهاردة بنقول هنبدأ نقوم الليل 11 ركعة بجزء قالت لا نفسك بتقول لا هنتعشى وننام ونبقى نقوم نصلي طيب هنقرا الجزء واحنا قاعدين لا هنتعشى وننام وما نقوم قبل الفجر نبقى نصلي طيب نصلي اربع ركعات بنص جزء لا هننام حرمت طيب هنصلي ركعتين بربعين لا طيب يلا الله اكبر واسجد نص ساعه الذل قل له يا رب انا استغيث بك على هذه الظالمه الاماره بالسوء رب اني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إن بات الليل ساجد بالذل على باب الملك جل جلاله ما تفارقش الباب بس تبقى آخر ليلة مع نفسك وانتهت نفسك الليلة دي انتهت مش هتقوم تاني ذكرها حقارة قدرها وخساسة أصلها وقذارة فعلها قول لنفسك يا نفس ده انت صاحبة كذا وكذا وكذا ايه يا نفس هنتنطط على بعض على ايه بس دلوقتي ده انت فيكي كذا وكذا وكذا وكذا ايه يا نفس في ايه يا نفس تعالي بس نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى هات لنا برضه شوية يا نفس اللي أنا هقول لك عليه يا نفس آه قال أحد السلف ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه وما أذل الله عبدا بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه أقول تاني تدفع كام الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه لله اعظم عز اللهم اجعلنا اذل خلقك لك اللهم اجعلنا اعز خلقك بك اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك عن الناس يا رب يا رب يا رب اعظم عزك اتم ذل لك بين يدي الله ان يدلك الله ان ربنا يدلك ازاي تذل نفسك انا مش عايز اقترح عليك اقتراحات زي بقول لك كده ان ربنا يدلك وانا قلت قبل كده ان في واحد اذا سمع ايه من القران يخشع قلبه ويبكي وفي واحد ما بيخشعش قلبه يبكي ان الا انه يروح القبور وينام بالليل في القبر مع الأموات ساعتها يخشع قبل- قلبه وتذهب قسوة قلبه بتفرق من واحد لواحد فلذلك كل واحد لو صدق ربنا هيدله ازاي يذل له في واحد بيذل بالسجود واحد آه، بيذل بخدمة المسلمين شوف من علامات أهل البي... آه، البدايات بيقول إيه في علامات أهل البدايات قال كان أجل أعمالنا في مبادئ أمرنا الإيثار بما يفتح الله علينا وألا نبيت وفي قلوبنا غش لأحد من المسلمين ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم لأنفسنا بل نعتذر إليه ونتواضع له وإذا وقع في قلوبنا حقارة لأحد وإذا وقع في قلوبنا حقارة لأحد قمنا بخدمته والإحسان إليه حتى يزول الكبر من قلوبنا ناس بتتربى تتربى ازاي شوف اول حاجة الايثار ان انا اوثر يعني الايثار ايه إيه معنى الايثار الكرم ان يبقى معايا عشرة وادي منهم خمسة كرم لكن الايثار ان انا يبقى معايا جنيه وانا محتاجه واوثر به الاخر الفقير او المحتاج المحتاج او المسكين او المكروب اوثره به وانا محتاجه ده الايثار بدايه الامر ان يبقى الانسان عنده ايثار نوع ايثار اتنين والا نبيت وفي قلوبنا غش لاحد غش يعني خيانه خداع مكر هم باذى تدبير ل- لخطأ أو أذى ألا يكون بالنبيت في قلوبنا غش إن إحنا نقول لحد أنا بحبك وأنا جوايا مش بحبه بلاش أقول بكرهه مش بحبه كنت لسه بكلم الشيخ حسان السلام عليكم وعليكم السلام كيف حال الشيخ وسكت لحظة كده قلت له أنا سكت عشان قبل ما أقول لك وحشتني بتأكد أنت وحشتني ولا لأ فما ما نقولهاش غير ما اقولوش وحشتني غير ما يكون وحشتني فعلا هي دي ما يكونش في قلوبنا غش انك ما تبقاش ما يبقاش وحشك وتقول له وحشتني انا قلت له وحشتني النهارده وفعلا لما حسيت المعنى ده اما تحس المعنى ده تقوله ما تحسوش ما تقولوش هو ده الغش انك تبقى عايش مع مراتك بغش انك تعايش مع ابنك بغش عايش مع اصحابك بغش يبقى لا نبيت وفي قلوبنا غش لاحد المسلمين وهذا اسهل طريق الى الجنه سلامه الصدر للمسلمين قال يدخل علينا من هذا الباب رجل من اهل الجنه بات عنده ثلاث ليالي قال له امال انت بتعمل ايه قال له اني ابيت كل ليله وهذا قلبي ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين نسألك اللهم سلامة الصدر وشفاء الصدر وانشراح الصدر اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا للمسلمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وألا نبيت وفي قلوبنا غش لأحد من المسلمين ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم لأنفسنا ما انتقم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لنفسه قط قط ولكن إذا انتهكت حرمات الله كان أشد الناس غضبا وانتقاما لنفسه لا لكن إذا انتهكت الحرمات يبطش صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم لأنفسنا وإذا وقع في قلوبنا حقارة لأحد قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الآية دي عايز أحيلكم على قراءة تفسيرها فين علشان تشوفوا السياج العالي اللي ربنا بيجعله على الأمور الشخصية للمسلمين على الحريات الشخصية على المسائل الشخصية مش عارف أقولها إزاي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم اوعى تسخر من حد قال إيه لئن سخرت من كلب خشيت أن أمسخ كلبا قال إيه إذا وقع في قلوبنا حقارة لأحد حسينا ان احنا بنحتقر حد قمنا بخدمته والاحسان اليه حتى يزول الكبر من قلوبنا لما احس ان فلان ده شغلته كذا ولا في كذا ولا شكله كذا ولا اي حاجه تخليني احتقره يروح يخدمه ويبوس رجله ويبوس ايده ويساعده ويكرمه علشان يحس من قلبه لما خدمه وتواضع له ان ده احسن منه اللهم طهر قلوبنا ده شغل على القلوب شغل على القلوب ولذلك آه ايها الاخوه نحتاج ان ننتبه الى قلوبنا الا تفسد الا تفسد تمييز الخواطر بدوام المراقبة لنفي الصوارف عن القلوب إذا حصلت الخواطر الرديئة وسكن لها القلب فاستقرت في القلب صرف الله القلب عن الخير فيهوي في مهاوي الهلكة إخوتي اجعلوا هذا الأسبوع مراقبة القلوب تمييز الخواطر احذروا أن تصرف قلوبكم عن الانشغال بالله بالانشغال بغير الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب